بالنسبة لرسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا تعتبر من أهم رسائل معلمنا بولس لأسباب كتيرة السبب الأولاني إنها بتشمل يعني توبكس أو مواضيع كتيرة تخص اللاهوت المسيحي في القرن الأول وبالأخص المواضيع اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول لأنه كان رسول الأمم وكان لابد أن يتطرق بكل جرأة وبقلب ناري ملتهب لأنه محب للخدمة ومحب للكرازة ومش عايز أي حاجة تقف ضد أو تصد تيار التحول من الوثنية إلى المسيحية عشان كده نلاقي ان الرسالة دي رغم انها ست اصحاحات صغيرة لكنها بتعتبر رسالة نارية او رسالة ملتهبة بالنار ورغم انها بتتكلم كتير عن الامور اللاهوتية لكن تحسوا انها رسالة واقعية و براكتيكال يعني عملية وتمس حياة وخلاص العالم وتكشف عن قلب معلمنا بولس الرسول الملتهب من نحو خلاص الآخرين كلمتنا أو هنلاحظها إن هتكلمنا عن مفهومنا للناموس مفهومنا للتبرير مفهومنا للصليب مفهوم الحب مفهوم السلوك بالروح وأيضا تكميل شهوة الجسد أما الموضوع الرئيسي في هذه الرسالة فهو موضوع الحرية في المسيح يسوع الرسالة دي كان يهتم بيها لوثر اللي قام بحركة أو الحركة البروتستانتية وكان يعتز بهذه الرسالة لأنه كان يعتبرها أن هي دي الرسالة التي تتحدث عن الحرية وهي انطلاقته كانت انطلاقة حرية ومش عايز أقول أو مش عايز أدخل في التفاصيل التاريخية لكن كلنا درسنا أوروبا في العصور الوسطى قد إيه كان الكهنوت أو الكليروس يكاد يخنق الكنيسة بالحرفية القاتلة وبالقانون الجامد الكنسي فلقي لوثر في الرسالة دي بتفسيره الخاص الطريق اللي يفتح به الباب للحرية من قانون الكنيسة فهو تطرف كتير جدا ونادى بتحطيم هذا القانون وأيضا بتحطيم الكهنوت إلى آخره أنا مش عايز أدخل في ال problems اللي كانت بين البروتستانت والكاثوليك لكن عايز اقول ان كانت هذه الرسالة تعتبر كان يسميها my book كتابي او رسالتي ولذلك كتير من اللاهوتيين او الدارسين يعتبروا الرسالة الى اهل غلطية يسموها Luther's book يعني كتاب لوثر قبل ما ادخل في الجانب اللاهوتي احب ان اخد كده ايه اللي يقصده باهل غلطي في قدامك في الورقه اللي بين ايديك في نظريتين النظريه الاولى بيسموها النظريه الشماليه او نظريه غلطية الشماليه بيعتبروا اللي هي نورثن غلطيا يعني بيعتبروا ان غلطيا في المنطقه الشماليه الايه الشمال او مع السنتر بتاع اسيا الصغرى الخريطة اللي انتوا شايفينها قدامنا انا هحاول اشاور عليها دي منطقة اسيا الصغرى ولو حطيت رحلة معلمنا بولس الرسول التانية الى او الرحلة التبشيرية التانية لمعلمنا بولس الرسول تلاقوا الرحلة بدت من هنا وانطلقت للثانية وعلى أنطاكيا ومر في المنطقة دي فمنطقة الشمال دي آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا وهنا منطقة ال center اللي في النص مع الشمال مش شايفين الرحلة هنا ففي ناس بيعتبروا ان آه، غلطية هي المنطقة الشمالية مع ال center بيسموا النظرية دي مش شايفين كلمة غلطية هنا في النص لأنه في الأول كان بدت المنطقة دي هي منطقة غلطية وكانوا يسموها Old Kingdom of Galatia وفي سنة 25 قبل الميلاد لما مات ملك غلطية والاستعمار الروماني أخذ المنطقة الجنوبية حتى اللي على الساحل البحر الأبيض المتوسط اللي هي المنطقة دي ويمكن شايفين هنا ليسترا وديربا والحتت دي أخذ المنطقة دي واعتبرها أيضا غلطية واعتبروا المنطقة دي كلها منطقة غلطية ففي رأيين رأي بيقول إن غلطية هي المنطقة القديمة قبل 25 آه، يعني قبل سنة 25 قبل الميلاد هي دي اللي يقصدها بولس الرسول الكنايس اللي في المنطقة دي وفي ناس بيقولوا لا هو يقصد غلطية كولاية كاملة بعد الاستعمار الروماني وبيقصد بيه أيضا الساحل الجنوبي عشان كده يسموها الايه يسموها غلطية الجنوبية أو نظرية غلطية الجنوبية Southern غلطية ثيوري الفرق بين الاتنين ايه ان في الرحلة الاولى لو اخدنا هنا الرحلة الاولى على الخريطة الخط الأسود واضح؟ اللي هي دي طلع كده على قبرص راح سلاميس وبعدين قافز وبعدين أتلانتا برجة وبعدين طلع على الشمال شوية ونزل ناحية آه، لسرا ودربة ففي منطقة الجنوب تعتبر وبعدين رجع تاني بحسب الناس اللي أخدوا بالنظرية الجنوبية اعتبروا ان الرحلة الاولى هي اللي راح فيها بولس الرسول الى غلطية بحسب النظرية الثانية اعتبروا انه لما طلع منطقة الشمال فكتب الرسالة بعد الايه الرحلة الثانية فاللي نادوا بالنظرية بتاعة الجنوب اللي نادوا بالنظرية اللي بعد الجنوب قالوا يبقى بولس الرسول كتب الرسالة دي في حدود سنة 50 51 وفي البعض قال 49 وفي البعض بيقول إن قبل المجمع المذكور في 15 صح 15 من سفر أعمال الرسل والبعض بيقول ربما بعده مباشرة أو قبله مباشرة أما النظرية الثانية فبتعتبر أن بولس الرسول كتب الرسالة في سنة بين 56 أو 57 ميلادية بعد الرحلة الثانية وبعد المجمع اللي انعقد في أورشليم المذكور في سفر الأعمال أصحاح 15 إيه القصة بتاعت غلاطيا؟ قصة غلاطيا في طبعا نظرية منطقة الجنوب دي اللي هي النظرية الجديدة نظرية غلاطيا هي النظرية القديمة ومن زمان متاخد بيها ولو انه كثير ايضا من دارسي الكتاب المقدس مصمم على النظرية القديمة وبيعتبر ان النظرية الجديدة نظرية مش صح مش عايز ادخل في التفاصيل انما عايز اوضح لك ايه اللي حصل اللي حصل ان معلمنا بولس الرسول خدم في اهل غلطيا وتقرا في سفر اعمال الرسل قد ايه معلمنا بولس نجح نجاح باهر في كنائس في منطقه غلطيا واحبوه جدا لدرجه هتقرا في الرساله يقول لهم لو امكن لقلعتم عيونكم وقدمتها لي وهو احبهم ايضا جدا لدرجه ان يقول لهم يا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم معلمنا بولس الرسول واجه بعد ما مشي جو مجموعة من المتهودين مجموعة المتهودين دول قالوا ان معلمنا بولس الرسول بيسموهم بالانجليزي Judaizers اللي هي جاية من Jude Jude يعني يهود و Judea اليهودية فهو بيسموها Judaizers اللي هي يعني المتهودون مجموعة المتهودين دول ناس صعبت عليهم نفسهم ازاي بعد ما ورثوا عن الانبياء وعن موسى النبي الشريعه وعاشوا كشعب الله المختار وهم من الشعب الوحيد في العالم اللي يعبد ربنا في فتره قصيره يبقوا على نفس الليفل او المستوى مع جماعه الامم لما يقبلوا الايمان فقالوا احنا المفروض اي انسان عايز يبقى مسيحي من الامم لابد ان يتهود اولا لابد ان يتهود اولا وبالاخص في نقطتين النقطه الاولى اللي هي نقطه الختان النقطه الثانيه حفظ السبت وايضا الاعياد زي العيد الشهري وغيره من الاعياد دول نقطتين خطيرين انا عايزك يعني تحاول تتابع شوية لو عملنا العالم كده قسمناه على قسمين وقلنا القسم ده هم مجموعة اليهود ودول الأمم Gentiles مجموعة اليهود كان شبه استحالة كان شبه استحالة ان بين يوم وليلة تقول له الختان ده غلط او على الاقل الختان ده ملهوش ضرورة او مفيش داعي لحفظ السبت او مفيش داعي للتطهيرات وغسل الايدي والحاجات دي او انك انت ما تعيدش بعض الاعياد المعينة فبعض الاشخاص المعتبرين اللي هم معلمنا بطرس الرسول معلمنا يعقوب اللي هو بنعتبره اسقف اورشليم ومعلمنا يوحنا الحبيب بيعتبروا الثلاثه دول الثلاثه المعتبرون في اورشليم يقابل هذا ان الله اختار معلمنا بولس الرسول لكي يكون كارزا للامم فبطرس ويعقوب ويوحنا قالوا احنا لا مانع يعني ادوا بيرميشن اللي هو لا مانع من ان الناس تختتن وانهم يحفظوا السبت وانهم يشتركوا مع اليهود في عبادة الهيكل معلمنا بولس الرسول لانه بيكرز بين الامم قال يا جماعة احنا لا نثقل على الناس اللي جايين من الامم فلا ضرورة شوف الفرق بين الاثنين لان التعبير مهم لا ضرورة للختان ولا لحفظ السبت ولا لتكميل أعمال الناموس الحرفي فأصبح في نوع من أنواع التعارض مجموعة من المعتبرين المعتبرين في أورشليم بيقولوا لا مانع بل يصرح الختان وغيره من أعمال الناموس بولس الرسول ككارز للأمل بيقول يستحسن ولا ضرورة للإيه للختان ولا للإيه ولا لأعمال الناموس أول ما معلمنا بولس الرسول ساب منطقة غلطية جو مجموعة من أورشليم راحوا يزوروا مناطق غلطية وقالوا لهم يا جماعة الكلام اللي انتوا عايشين بيه ده غلط ازاي قالوا اول حاجة مين اللي اداكم التعليم قالوا بولس الرسول قالوا نمرة واحد بولس لم يرى المسيح مثل الاثني عشر تلميذا يبقى اقل من الايه اقل من بقية الرسل احنا معانا بطرس ومعانا يعقوب ومعانا يوحنا ولم نسمع منهم قط انهم بيقولوا لا ضرورة للناموس بل يصرحوا ايضا بالختان وببعض اعمال الناموس فاول حاجة شككوا فيها قالوا بولس لم يرى المسيح زي ال 12 تلميذ فهو اقل من هؤلاء التلاميذ والرسل ثانيا قالوا انه ليس برسول لكنه تلميذ لاحد او لبعض هؤلاء الرسل نمرة ثلاثة اعتبروه مقاوم للناموس مقاوم للناموس فقالوا اذا بولس الرسول ده انسان لا يصلح ان يكون رسولا ولا بد ان نرجع للمعتبرين من الرسل وننادي بضروره الخلاص يساوي الانجيل زائد اعمال الناموس لو شلت الانجيل الخلاص يضيع لو شلت اعمال الناموس الخلاص يضيع النتيجه من كده قالوا اذا معلمنا بولس الرسول يبقى بولس واحد ليس برسول اتنين بولس تعاليمه ناقصة بل وخطيرة لا تحقق الخلاص في بقى رأي تاني لطيف جدا يا ريت ناخده في الاعتبار في رأي بدأ يسود بين المفسرين قالوا ايه قالوا في الواقع طبعا مش كلهم قبلوه قالوا ان مجموعة المتهودين احتمالين اما ان يكون من اصل يهودي فصعبان عليهم اليهودية واما ان يكونوا من اصل اممي ولما قبلوا المسيحية حبوا يبينوا انهم يعني very sincere يعني مخلصين جدا لليهود فاخذوا ال extremist بقوا extremist يعني اخذوا ال extreme way الطريقه الايه المتطرف فبيقولوا ان احتمال يكون من اصل اممي وهم نادوا بالتهود كنوع من انواع رد الفعل لاثبات حسن النيه مع اليهود لكن على اي الاوضاع كلا سواء كانوا من اصل يهودي او من اصل اممي ده الوضع ايه انهم كانوا ناس مقاومين لرسالة معلمنا بولس آه القديس يوحنا ذهبي الفم بيعتبر انهم من اصل يهودي وانهم جايين من اورشليم وبيعتبروا انفسهم تلاميذ لمعلمنا يعقوب الرسول دي فكرة سريعة عن ازاي الرسالة اتكتبت في رأي آخر أيضا وده رأي غالبا هو الصح بيقول إن بولس الرسول كان في صراع بين مجموعتين مجموعة المتهودين ونقدر نسمي التانيين مجموعة الإيه؟ المتحررين أو نقدر نسميهم الإيه؟ المتسيبين مجموعة المتهودين دول يمثلوا مجموعة الناموسيين ودول كتير عندنا في الكنيسة تلاقيه كده ايه وأيضا مجموعة المتحررين أو المتسيبين دول تلاقيهم كتير في الكنيسة الغربية وبدأوا يدخلوا عندنا يعني يا إما الحرف القاتل يا إما الحرية المتسيبة وكلا الاثنين يمثلوا خطورة على الكنيسة عشان كده كان معلمنا بولس الرسول يخبط في دول ويخبط في دول يخبط في دول كان تحس كده في صراع بين صراع ناس بيكتموا نفس الناس وبين صراع ناس بيفتحوا البيبان بلا ضابط للحريه عشان كده بتعتبر الرسالة بتاعت معلمنا بولس الرسول إلى غلاطيا رسالة الحرية الملتزمة الحرية الملتزمة اللي دايما تبقى عارفة إيه حدودك وتحتاج فعلا إلى دراسة عميقة وتطبيق واقعي للحياة اللي احنا بنعيشها ويمكن دي بتخلي رسالة غلاطيا من أكثر الرسائل اللي تخلي الواحد فيها مناقشات كتير لأن فين الحدود اللي فيها الإنسان يبقى حر وغير حرفي وفين الحدود اللي فيها الإنسان يبقى أيضا غير متسيد أيوة أوي آه. مم. آه أصلك أنت بتتكلم وأنت عايش في القرن العشرين لكن لو كنت في القرن الأولاني وتعرف إيه مدى الضغط اليهودي على الكنيسة كان شبه استحالة إن إنسان يقدر يتكلم عن ناموس لدرجة لما تعرف سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 بيتكلم عن آه عن معلمنا بولس الرسول قد ايه الشعب في اورشليم كان في حالة ثورة عنيفة وبيعتبروا ان الكنيسة الامم كنيسة مقاومة للناموس وانهم ضد شرائع الناموس ضد شريعة الايه الناموس وده الحتة اللي احنا هناخدها بعد كده لذلك هتلاقي في صراع عنيف يقول كده قاومته مجاهرة لما قاوم بطرس الرسول لأن كان بطرس يستحيل وده رأي هيقوله ذهبي الفم حسيفة في وقتها بيقول إن بطرس الرسول تعمد إن يسيب الفرصة لمعلمنا بولس الرسول إنه يقاومه ويقاومه مجاهرة مش علشان المقاومة في ذاتها ولكن لأن كان ده الحل الوحيد لليهود إنهم يسمعوا رأي بولس الرسول وصمت بطرس الرسول قدام بولس الرسول كان درس لليهود اذا كان السيد او الرسول قبل فبالاولى الشعب يقبل فكان ده راي ذهبي الفم وراي القديس جيروم ان مقاومه بولس لبطرس كان تكتيك متوضب بين الاثنين علشان بولس يقاوم وبطرس يسكت فيبتدي اليهود يسمعوا عن الايه عن المقاومة دي ويشعر الكل بخطورة الاتكال على أعمال الناموس وكان في استحالة أن بطرس الرسول يظهر بمظهر الإنسان القابل في البداية أن لا خلاص بأعمال الناموس لو أنه بدأ كده ما كانش هيقبل ولا واحد يهودي أو الغالبية العظمى من اليهود إن لم يكن الكل ما كانش ممكن يقبلوا رسالة الإنجيل فبطرس استنى لغاية ما أخد عدد ضخم جدا قبلوا الإيمان وبعدين ساب بولس يتكلم وهو صمت وساب يوبخ يوبخ لدرجة هتسمع بعد كده في الأصحاح الثاني قد إيه كان بيوبخه بعنف وهو صامت لم يتكلم وده ادى الفرصة إن أفكار معلمنا بولس الرسول اللي هم كلهم متفقين بيها مع بعض تدخل إلى الكنيسة اللي من أصل يهودي ملامح الرسالة أول حاجة قلتها في ملامح الرسالة إنها نقدر نسميها رسالة نارية. في الواقع أحبائي أنا بحس إن رسالة غلطية أو رسالة إلى أهل غلطية تعتبر من أجمل الرسائل. أنا زمان كنت أحب أوي أوي رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الحقيقة أنا لما بديت لما محب قال لي نفسنا ندرس أهل غلطية يمكن أول مرة أبتدي أدرس رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلطية بدقة أحسست فيها بشبع لذيذ وعجيب وصحيح حسيتها إنها هي دي رسالة الخدمة ورسالة الخادم اللي تلهب في الداخل القلب وتجعله ملتهب بالنار فبقول ان اول حاجة انها رسالة نارية مركزها الايمان بالصليب وتقدر إذا حبيت تعرف قوة الصليب أو عمل الصليب في خلاص البشرية تعتبر هذه الرسالة هي رسالة الصليب في ناس بيعتبروا أن غلطية مهدت الطريق لرسالة رمية وفي بعض الدارسين بيعتبروا أن الرسالة إلى أهل رمية هي اللي مهدت الطريق إلى رسالة غلطية وفي بيعتبر ان الاثنين بارلل يعني متوازيين مع بعض في الواقع الاثنين بيكشفوا عن مفهوم الايمان والجميل في هذه الرسالة وهي رسالة الإيمان هي دي الرسالة اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول وقال الإيمان الإيه؟ العامل بالمحبة فإذا لما تسمع كلمة الإيمان تحس ان هذا الايمان ليس الايمان المجرد ولكن هذا الايمان الذي لا ينفصل عن العمل اما اسمى درجات العمل فهي الحب او هذا العمل يتحقق بالحب فرسالة نارية كرازية شغلها على طول الكشف عن قوة الصليب وعمل الإيمان أيضا هذه الرسالة تكشف عن حاجة تانية مهمة رغم انها رسالة الحرية نقدر نسمي الحتة التانية عشان ما ننساش رسالة الحرية قلنا الحرية الايه الملتزمة اللي ليس فيها تطرف لا للحرف ولا تطرف للتسيب وانه لا يعيش في حرية التسيب او حرية عدم الالتزام ولكن في التزام هذه الرسالة أيضا تكشف عن جانب مهم جدا وهي التنظيم الكنسي في عصر الرسل التنظيم الكنسي في عصر الرسل هتلاقي فيه جانبين لذاذ جدا جانب الشخصي وجانب التنظيمي من الجانب الشخصي معلمنا بولس الرسول يقول الله الذي افرزني حط تحت اليه دي ايه خط الله الذي افرزني لم يستلم الانجيل لا بانسان ولا من انسان بل باعلان يسوع المسيح ده الجانب الايه ده الجانب الشخصي اللي فيه احس ربنا اختارني انا مخصوص not يعني by chance ان انا جيت ماري جرج سبورتنج او كيلوباترا او جاناكليس او غيره ربنا قال لي انا كونتك وخلقتك واقمتك جوه احشاء امك لاجل ان تقوم بهذا العمل لتشهد للمسيح فهنا فيها هتلاقي الجانب الشخصي واضح جدا في الرسالة أيضا الجانب التنظيمي يلتقي مع القديس بطرس بعد ثلاث سنين ذهبت لإيه؟ لأفتقد أو لأزور أو يتقابل مع بطرس الرسول وقعد معه 15 يوما وهناك أيضا رأى يعقوب وبعد 14 سنة تانيين يعني بعد 17 سنة عمل شبه مجمع وفي هذا المجمع التقى بالمعتبرين في أورشليم بالانفراد وهنشوف ليه بالانفراد باجتماعا وبعدين هنلاقي أيضا لقاء مرة تانية مع بطرس الرسول ومع الرسل وهتلاقي في هذا ال... ال... بعد ال 17 سنة هنا هنا نقول ثلاث ايه ثلاث سنين وهنا 14 سنة زائد ثلاثة من يوم تحوله هتلاقي مش بس أخذوا الجانب اللاهوتي اتفقوا عليه ولكن أخذوا الجانب التنظيمي فقالوا بطرس ياخد أهل الختام وبولس ياخذ إيه؟ خدمة الأمة. فيبقى هذه الرسالة رسالة تتكلم عن التنظيم الكنسي في عصر الرسل ان التنظيم لا يمنع العامل الشخصي والعامل الشخصي لا يحطم الجانب التنظيمي لكن الاثنين يبقى بيسموه انتجرال متكاملين مع بعضهم البعض ال- الانسان له حياته الداخلية الملتهبة وهذا الالتهاب الداخلي لا يمنع ايضا النظام الكنسي عشان كده في خدمة التربية الكنسية خطأ جدا ان التنظيم يحطم العامل الانساني يعني يبقى امين مدارس الاحد ديكتاتور وايضا خطأ ان الانسان يبقى فردي ويقول لك انا ماليش صالح خليني في خدمتي وبس لا ليا بابونا ولا ليا بالناس ولا ليا بالخدام التانيين ولا خادمات مدارس الاحد الانسان الروحي انسان له الجانب الشخصي وايضا له الجانب الايه الجانب الجماعي يبقى خدنا ملامح الرسالة رسالة نارية اتنين آه، مركزها الإيمان أو الحرية الملتزمة ثلاثة التنظيم الكنسي وفي كل حاجة تلاقي ما فيهاش تصرف يعني في الحرية ما فيش حرف ما فيش تسيب في التنظيم ما فيش تجاهل للجانب الشخصي وما تنساش الجانب الايه الجانب التنظيمي الجماعي الجانب الرابع حياة معلمنا بولس الرسول هتلاقي الرسالة فيها حاجات كتير من خدمة أو حياة معلمنا بولس الرسول وخدمته لكن اللذيذ في بولس إنه لا يكتب لأجل الإيه؟ لأجل التاريخ ولكن يكتب لأجل خلاص الناس يعني حياته نقدر نسمي كده حياته زائد كرازته جزء لا يتجزأ من عمل الكرازة مش إنسان بيسجل تواريخ رحت هنا وقابلت هنا و... هتلاقي مقابلات مع بطرس الرسول مقابلات مع يوحنا مع معلمنا يعقوب الرسول وتلاقي بيتكلم كتير عن حاجات كتير في حياته في خدمته لكن لما بيتكلم عمل الكرازة واضح جدا قدام عينيه احنا احيانا الجانب الشخصي بيقتلنا يعني يهمني اعرف يعني واحد يحكي لي يقول لي ايه احكي لي قصص عن ابو نبشوي ابو نبشوي ما كانش عنده قصص لكن اقدر اقول له احكي لك ايه عن خدمة ابو نبشوي روح يعني لما تقرا الانجيل في بعض قصص لكن تشعر كده لما تقرا رسائل بولس الرسول تحس ان في قلب ناري ملتهب تعرفه من ايه من حياته عشان كده احنا لما بنتكلم عن حتى سير القديسين احنا ما بيهمناش الديتيلز بتاعت حياتهم لكن يهمني الروح اللي عاش بيها هؤلاء القديسين عشان اقدر انا ايضا اعيش بنفس الروح الحاجة الأخيرة في ملامح الرسالة هي وجود ما يسمى بالمقابلات أو إن صح التناقضات أكثر رسالة تجيب تناقضات مع بعض هديك أمثلة ليها هنبتدي نشوف التناقضات التناقضات كتير قوي يكلمنا عن الإيمان بس نحط جنبه ايه العامل بالمحبة الإيمان زي ايه نمرة خمسة الإيمان العامل بالمحبة يقابله الافتخار بأعمال الناموس الإيمان العامل بالمحبة مقابل في ناس يبقى قلبهم ناري ملتهبين بالحب وفي ناس متكلين في حرفية على عمل الناموس مقابل الإيمان في النعمة اللي هي الله يعطي ذاته ليا ايه هي النعمة النعمة صعب انك تحط لها definition يعني تعريف لكن في اراء كتير نقدر نقول النعمة هي حب إلهي معطاء بيديني إيه؟ يعطيني ذاته يعطيني روحه يسكن في داخلي عشان كده في ناس يقول لك إيه الفرق بين عطية النعمة وعطية الروح؟ حينما يسكن الروح فيا دي نعمة عطية حب إلهي أنه أعطاني الروح مقابل هذه النعمة أعمال الناموس الحرف عشان كده هنا الروح هنا يقابله الايه يقابله الحرف القاتل الروح الذي يبني الحرف الذي يقتل هنا انجيل اخر هذا الانجيل الاخر مش معناه كتاب جديد لكن مفهوم للانجيل وهو ان الخلاص لا يتم بالصليب وحده ولكن يحتاج مع الصليب الى عمل الناموس وده خطير الانجيل الواحد هو انجيل المسيح الواحد يكرز به بين اليهود ويكرز به ايضا بين الامم ربما مع اليهود نقول لهم ما فيش مانع نسيبكم شويه الى حين تختتنوا او تنفذوا بعض اعمال الناموس لكن مع الامم نقول لهم احنا مدينكم تصريح ما فيش احتياج للختان ولا لاعمال الناموس ايضا في المتناقضات تلاقي ساره الحره يقابلها مين هاجر الجاري ساره تنجب اسحاق الحر المضطهد هاجر تنجب اسماعيل العنيف المضطهد اسحاق ابن ووارث اسماعيل مطرود ناخد ايه بعض المتناقضات الاخرى سارة وهاجر سارة الحرة وهاجر الجارية سارة انجبت اسحاق وهاجر انجبت اسماعيل اسحاق مضطهد اسماعيل عنيف اسحاق وارث وابن اسماعيل مطرود في هذه الرسالة أيضا تناقض بين إن كنت بعد أرضي الناس إرضاء لست عبدا للمسيح إرضاء الله عشان كده هنا هتلاقي حريات كتيرة حرية التحرر من إرضاء الناس أو العبودية لنظرة الناس ليك أيضا التناقضات اتكال على الفهم البشري وبين اعلان المسيح تكلمنا عن الانجيل اللي قبله ليس من انسان ولا بانسان ولكن باعلان المسيح هنا لعنه الناموس تكلم عنها هنا بركه النعمه او بركات النعمه او عطايا النعمه هنا قدم لنا في اللعنه مفهومين لعنة للي بينفذ ولعنة للي لا ينفذ ازاي اللي بينفذ الناموس بيسقط في الكبرياء يقول لك انا ده انا مختتم ده انا حافظ السبت ده انا اقدم العشور حتى عن الشبث والكمون زي ما عملوا الفريسيين فحتى اللي بينفذ او الذي يظن انه نفذ الناموس غالبا ما يسقط في الكبرياء فيسقط تحت اللعنه والذي لا ينفذ يسقط تحت اللعنه لانه كاسر للناموس فيستحق الموت فلا اللي منفذ ماشي ولا اللي مش منفذ ماشي عشان كده لابد ان احنا نموت عن الناموس لكي نعيش حسب النعمه هنا النمو في النعمة يقابلها الايه السقوط من النعمة الأصحاح الخامس الآية أربعة هنا ثمار الروح أو هو غلط ثمار الروح هو ثمر الروح احنا دايما نقول ثمار الروح لكن هي في الواقع في الإنجيل تلاقيها بالسنجولار بالمفرد مش بالجمع ثمر الروح يقول لك واما ثمر الروح فهو فرح سلام الى اخره يقابل ثمر الروح ايه تكميل شهوات الجسد او اعمال الجسد أصحاح خمسة ثمر الروح أو السلوك في الروح وهنا تكميل شهوات الجسد أو أعمال الجسد هتلاقي حاجات كتير اللي هي بنسميها المقابلات موجودة في الايه في الرسالة إلى أهل غلطي الموضوع الرئيسي قلنا موضوع الحرية نعم حبيبي اه اتفضل النقط اللي هي على حكيم الكلام أول من ناحية علمية وناحية حقيقية. آه، وجود مجهود العالم المدين يقول هو رايح مصر وبعد كده يعني مسافة مثلا آه، ركن قاعد معاهم عارف الإنسان فقط المسيح أو حياة المسيح على الأرض ثلاث الحاجات دي وهذا إحنا يعني لو لمجرد يبقى قاعدين في البيت مثلا نروح معانا في البيت وخلاص ويقعد يصلي هل دي كفايه من غير ما مثلا آه، يقعد مع قدام مع حاطين قبله ويقعد يصلي؟
هو سؤال لطيف ومهم لأن فعلا في ناس كتير بتسأل معلمنا بولس الرسول تعرف على الأمور دي فين في آراء كتير أولا التقى بحنانيا وأخذ المعمودية احتمال كتير ان معلمنا بولس الرسول كان يعرف الكثير عن المسيحيه لكن كان مفهومها غلط يعني بلا شك ان عاصر المسيح وعرف عن الصليب وسمع عن القيامة وكان بيقاومها وسمع عن المعجزات وربما التقى بناس عمل معهم معجزات لكن غيرته ال- اليهودية خلته يقول لك كنت أتلي في الكنيسة أو زي ما هنسمع دلوقتي كنت أضطهدها بإتلاف كونه يضطهدها بإتلاف يعني كانت عنده تفاصيل وديتيلز كتير عن الكنيسة لكن مخه كان ايه مقلوب مش قادر يصدق فكان واخد الموقف المضاد اول ما ظهر له المسيح زي ايه زي تلميذي عمواس عارفين كتير حاجات لكن بدوا يعرفوا المسيح بحقيقي لما اتقابل معاهم وبيقول له الواحد- كل واحد يقول للتاني الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يحدثنا وعرفوا كتير في مجرد مشية صغيرة لكن في معلومات كتير هم أنا عارفينها بس ما كان كانت ايه يقولوا بيقول بيقول انه هيقوم من الاموات وبعض النسوة بيقولوا انهم شافوه اذا عندهم اخبار لكن مش قادرين ايه يقبلوها كحقائق ايمانية انا متهيألي معلمنا بولس الرسول كان عنده معلومات كتير وهو يهودي ولذلك لما حصل التحول كل اللي حصل حصل تغيير في الفكر لكن الحقائق موجودة الحاجة الثانية انه راح الى العربية والعربية دي هي عبارة عن منطقة شرق منطقة دمشق والحتت دي مش تحت خالص في الجنوب يعني في ناس تتخيل ان العربية هي في شبه الجزيرة العربية لا هي طبعا كانت تسمى العربية لكن كانت ممتدة في الشمال لغاية فوق من ناحية دمشق فلما ناحية سوريا فلما لما راح العربية قعد ثلاث سنين في الواقع في الثلاث سنين دول ما نقدرش نقول انها كانت فترة صمت لكن كتير حتى ذهبي الفم يرى انها كانت فترة كرازة وخدمة مع قعدة مع ربنا بدليل ان بعدها لما راح دمشق الدنيا هاجت عليه لانه بدوا يسمعوا عن الاخبار انه حول ناس كتير في منطقة العربية الى ايه الى الايمان المسيحي فمعلمنا بولس الرسول كان بيتعلم ويعلم في نفس الوقت بس هو هيتكلم على انه ما راحش للمعتبرين من الرسل عشان ربنا سمح بكده عشان ما يعتبرش اقل من سائر الرسل السؤال الاولاني عن ايه قلت اه مفهوم الناموس كلمة الناموس وبيسموها نوموس في اليوناني الناموس بيفهم بيه حاجات كتير في بيسموه أعمال الناموس التقصية زي الختان حفظ السبت التطهيرات وفوق ده كله الذبائح الحيوانية اوكي وفي الناموس بمفهوم الناموس الاخلاقي مورال اللي هي زي الوصايا العشر لا تسرق ولا تقتل الى اخره فالمسيح جه يكمل هذا الناموس من ناحية الوصايا وما نقضهوش وجاء أيضا يكمل هذا الناموس مش بأنه يتممه لكن بأنه ينطلق به من الحرف القاتل إلى الروح فالذبائح قائمة بس بدل ما تبقى ذبائح حيوانية قدم نفسه ذبيحة ذبيحة المسيح والتطهيرات قائمة بس بدل ما تبقى تطهيرات بالمية أصبح عندنا عمل روح القدس في المعمودية أو بالتوبة أو إلى آخره وحفظ السبت بقي موجود بس أصبح كل أيامنا عبارة عن سبت مفرح أو يوم الحد أو عيد مستمر وأصبح الختان موجود بس مش ختان الجسد بختان الروح وختان القلب من خلال المعموديه فاللي بيتكلم عنه معلمنا بولس الرسول يقصد به أعمال الناموس التقصية الحرفية أعمال الناموس التقصية الحرفية دي اللي في الرسالة دي أي بس هو بي في موضوع بي يعني عايز أقول إيه ما تاخدش الكلمة وتطير بيها لأن كل كلمة تاخدها من خلال الرسالة كلها ما اقدرش اقول لسه تحت الناموس يعني المسيح قال مثلا في الناموس الوصايا العشر مثلا فيها لا تكذب تقول خلاص انا مش تحت الناموس يبقى ممكن اكذب لا لكن ليس تحت الناموس الحرف القادم حتى قدس يوم السبت احنا ملتزمين بيه بس بدل ما هو السبت بقي كل عمرنا سبت واصبح نحن نقدس كل ايام حياتنا بكونها سبت للرب او فرح في الرب